من الأب والابن والروح القدس الواحد أمين نكمل تأملاتنا في رسالة يوحنا الأولى إصحاح 2 وصلنا العدد 19 من عدد 18 كان بيقول أيها الأولاد هي الساعة الأخيرة وكما سمعتم أن ضد المسيح يأتي قد صار الآن أضداد للمسيح كثيرون من هنا نعلم أنها الساعة الأخيرة منا خرجوا لكنهم لم يكونوا منا لأنهم لو كانوا منا لبقوا معنا لكن ليظهروا أنهم ليسوا جميعهم منا وأما أنتم فلكم مسحة من القدوس وتعلمون كل شيء بدأنا الكلام عن ضد المسيح وانتبهنا انه يوحنا الحبيب بيقول لنا ان ضد المسيح مش شخص واحد بيقول يوجد الآن الضاد للمسيح كثيرون يعني شخصية ضد المسيح دي أكثر من شخصية على مر العصور إنما ده ما يلغيش إن في آخر الأجيال يجي المسيح الدجال اللي ينطبق عليه الصورة بكاملها ضد المسيح بصورة دقيقة واضحة لكن على مر العصور روح ضد المسيح الشيطان اللي بيحرك ضد المسيح موجود في كل جيل بياخد أشكال مختلفة وصور مختلفة وشخصيات مختلفة فبيقول يوجد الآن الضاد للمسيح كثيرون منا خرجوا لكنهم لم يكونوا منا لأنهم لو كانوا منا لبقوا معنا واحنا فهمنا أن حتى لو خرجوا من جسم الكنيسة إنما هم الحقيقة ما كانوش صادقين ولا أعضاء حقيقية في في جسد الكنيسة بدليل أن هم خرجوا بعد كده أما أنتم فلكم مسحة من القدوس وتعلمون كل شيء أولا كلمة مسحة هي دي اللي تميز المسيح كلمة مسيحي ببساطة معناها ممسوح ممسوح يعني إيه؟ يعني عليه الروح القدس وكأن أهم امتياز يميزنا إحنا المسيحيين هو المسح المسحة دي إحنا خدناها زمان لما تعمدنا والمسحة دي كان يمسح بيها الملوك والأنبياء بس في العهد القديم فكانت تميزهم وكان يتمسح يتسمى ساعتها مسيح الرب يعني كلمة مسيح لا تعود فقط على ربنا يسوع له المجد قبل المسيح كانت بتعود على مسحاء يعني داود كان يتسمى مسيح داود نفسه قال على شاول الملك اللي قبله انه مسيح الرب هو قال مسيح الرب هو على شاول لانه اتمسح بالروح القدس فالمسحه هي أعظم امتياز ياخده الإنسان لأن المسحة دي معناها الروح القدس سكن في الإنسان دخل في الإنسان المسحة في العهد القديم كانت من أجل وظيفة بمعنى إما رسالة نبي أو رسالة ملك يقود شعب الله وكانت مقرونة بالتزامه يعني لو النبي أو الملك انحرف عن إرادة ربنا الروح القدس يفارقه زي ما شفنا في حياة شاول الملك بغته من عند الرب روح رديء بعد ما الروح القدس فارقه امتياز العهد الجديد نقطتين كبار اولا المسحة هي لكل المؤمنين اللي اتعمدوا كل اللي بيتعمد بياخد المسحة وبالتالي ينال عطية الروح القدس يبقى نعمة وعطية الروح القدس من يوم العنصرة يوم الخمسين أصبحت عطية لكل شعب العهد الجديد الامتياز الثاني أن الروح القدس حين يسكن الإنسان في المسحة لا يفارق الإنسان يمكث معكم إلى الأبد حتى لو الإنسان ما التزمش بال... بإرادة ربنا هنا ما نسمعش كلمة يفارق روح الرب نسمع بقى كلمات أخرى بدل فارقه روح الرب اللي اتقابلت على شاول نسمع بقى في العهد الجديد لا تحزنوا روح الله لا تقاوموا الروح لا تطفئه الروح معنى كده الروح القدس ما خرجش ومش هيخرج إنما قد يحزن أو يطفأ أو يقاوم وأوحشهم لما يقول تجديف على الروح القدس يعني رفض عمل الروح القدس إلى نهاية الأمر لكن ما سمعناش في العهد الجديد أن الروح القدس يفارق بعد ما يسكن لا يفارق لكن يفضل طول حياة الإنسان يشتغل فيه عشان يجعله مسيح الرب يعني يجعله مقدس لله مخصص لله شبه المسيح ده شغل الروح القدس فينا فلما بيقول في ناس ضد المسيح بيقول انتم ليكم المسحة فانتم مختلفين وتعلمون كل شيء برضو كلمة تعلمون كل شيء دي احيانا تفتح مجال للنقاش ليه في ناس تقول بدل فيا الروح القدس يبقى انا عارف كل حاجة الكتاب بيقول تعلمون كل شيء الحقيقة لا لانه الكتاب ما لغاش دور الكنيسة انه الكنيسة لها تعليم لكن تعليم الكنيسة يتفق مع روح الله القدوس وبالتالي مفيش تعليم أبدا يخالف الروح القدس أو يختلف عن تعليم الروح القدس مثلا يقول ما تعلمتموه مني معلمنا بولس يقول كده إذا ده ملغاش أن الروح القدس بيعلم الإنسان لكن من خلال تعليم الكنيسة الكنيسة والروح القدس يقولوا نفس الكلام من له أذنان فليسمع ما يقوله الروح للكنائس إذا الكنيسة بتعلم تعليم الروح القدس أما الخروج عن الكنيسة هو خروج عن تعليم الروح القدس لأن المشكلة أن النهاردة ممكن أي حد يقول الروح القدس بيقول طب وبعدين هل الروح القدس فعلا اللي بيقول ولا أي شخص بيقول من ذاته عشان كده يقول امتحنوا الأرواح امتحنوا الأرواح ليه؟ لأن ممكن واحد يدعي أن الروح القدس بيقول وما يكونش الروح القدس هو اللي بيقول فبيقول أما أنتم فلكم مسحا من القدوس وتعلمون كل شيء لم أكتب إليكم لأنكم لستم تعلمون الحق بل لأنكم تعلمونه يعني هو بيقول لشعب الكنيسة أنا بكتب لكم مش لأن أنتم مش عارفين أنتم عارفين أن المسيح هو ربنا والمسيح جه وفدانا وعارفين الإيمان صح إنما أنا بحذركم من أمثال ضد المسيح اللي هيجوا يقولوا تعاليم غير اللي انتوا قبلتوها وسمعتوها استغربوا من معلمنا بولس الرسول في غلطية واحد لما حس ان في تعاليم غريبة داخلة على الكنيسة قال بمنتهى الجرأة ان بشرناكم نحن او ملاك من السماء بغير ما بشرناكم فليكن محروما او ملعونا اناثما دي اللي قالها باليوناني يعني مفروز او محروم او ملعون قال لهم لو ملاك من السماء جه قال لكم كلام غير اللي انتوا قبلتوه ما تقبلوهوش شوفوا الحرص على سلامة التعليم وصل لإيه هنسمع في رسالة يوحنا بعدها الثانية والثالثة انه بيحذرهم يقول لهم لو واحد يجي لكم بتعليم غريب ما تدخلوش بيوتكم ما تسلموش عليه إذا الكنيسة دايما بتخاف على أولادها من التعاليم الغريبة لأن ضد المسيح اتقال عليه منا خرجوا ولكنهم لم يكونوا منا لو كانوا منا لبقوا معنا لم أكتب إليكم لأنكم لستم تعلمون الحق بل لأنكم تعلمونه وأن كل كذب ليس من الحق من هو الكذاب لو أنا سألت السؤال ده الإجابة إيه الشيطان الكذاب دايما معناها الشيطان أحد ألقاب إبليس الكذاب إنما بيسموه الكذاب وأبو الكذاب يعني إيه يعني كل كذاب أبوه الشيطان عشان كده مرة ربنا يسوع قال لليهود أنتم ولاد إبليس لأن كانوا بيكذبوا قبلها على طول قالوا له لم يستعبدنا أحد قط قال لهم تبقوا ولاد إبليس لأن أنتوا ياما استعبدتوا للمصريين وللأشوريين وللبابليين جايين تقولوا لم يستعبدنا أحد قط الكذاب يبقى بيمشي ورا الشيطان على طول فبيقول من هو الكذاب إلا الذي ينكر أن يسوع هو المسيح يبقى اسم آخر لضد المسيح اسم آخر هو الكذاب وده من ألقاب الشيطان يبقى روح الشيطان بيعمل في الأنتي كرايست ضد المسيح فيخليه يكذب على الناس كلها كذبة كبيرة قوي وناس كثيرة قوي تصدقها أن يسوع ليس هو المسيح يمشوا وراء اليهود ويفضلوا مستنيين مسيح زي لغاية النهاردة اليهود لغاية النهاردة مستنيين مسيح ليه؟ لأنهم لم يؤمنوا أن يسوعنا هو المسيح فما زالوا منتظرين المسيح من هو الكذاب إلا الذي ينكر أن يسوع هو المسيح هذا هو ضد المسيح الذي ينكر الأب والابن طب ما هو أنكر الابن بس اللي قال المسيح غير يسوع يسوع ربنا مش هو المسيح ربنا يبقى أنكر الابن يوم يوحنا يقول لا ده اللي ينكر المسيح يبقى أنكر الآب أيضا ويحددها ويقول إيه كل من ينكر الابن ليس له الآب أيضا خلي بالكم من الإعلان ده لأنه إعلان مهم أوي كل من ينكر الابن ليس له الآب أيضا يعني اللي يقول أنا بتاع ربنا ولا يؤمن أن المسيح ابن الله يبقى الحتة الأولانية مش صح يبقى مش بتاع ربنا يبقى ما يعرفش ربنا لأن الكتاب قال غير كده قال كل من ينكر الابن ليس له الآب أيضا ومن يعترف بالابن فله الاب ايضا اذا نحن ما عندناش مسيحيه بدون المسيح ابن الله ما عندناش ما تنفعش من غير كده اللي له الابن له الاب واللي ملوش الابن يبقى حتى الاب ملوش يعني ملوش علاقه بالله خالص تبقى علاقه مزيفه اما انتم فما سمعتموه من البدء فليثبت اذا فيكم عاوز يأكد ان اللي استلمتوه قبل كده هو الصح انتوا سمعتوا ما تسيبوش اي ريح تعليم غريب زي ما قالها بولس تطيركم ما تبقوش محمولين بكل ريح تعليم غريب مش اي موضة جديدة ولا اي واحد يقول كلام نمشي وراه فبيقول ما سمعتموه من البدء طبعا من البدء هنا لا تعني منذ الازل لان دول بيتكلم عن سمعوه يعني من بداية البشارة من بداية الكرازة بداية ما أمنوا هم أمنوا صح المسيح ابن الله قال له ما سمعتموه من البدء فليثبت إذا فيكم تاني رجع لكلمة إيه اثبت يثبت إن ثبت فيكم ما سمعتموه من البدء فأنتم أيضا تثبتون في الابن وفي الأب احنا قلنا انه انجيل يوحنا ورسالة يوحنا الاثنين بيركزوا قوي على كلمة الثبات في المسيح وحتى رسائل بولس وبيلخصوا لنا الحياة المسيحية كلها في الكلمة دي ان لو انت ثبت في المسيح هتدخل السماء الثبات ده هو الصلاة والانجيل والتوبة والتناول والوصية لكن هنا بيركز على ايه على كلمة ربنا يقول إن ثبت فيكم ما سمعتموه من البدء فأنتم أيضا تثبتون في الابن وفي الآب واحد يقول أثبت في ربنا إزاي اثبت في كلامه يقول ما أنا عارف كلامه لا في فرق بين عارف وثابت فرق كتير بين عارف وثابت ما كلنا عارفين آيات كتير بس كم واحد الآية ثابتة فيه ساكنة فيه مغروسة في كل دي تعبيرات كتابية مغروسة متأصلة ثابتة ثابتة يعني ملحة على تفكيره بيتحرك بيها بت بتغير في مبادئه باينة في تصرفاته يعني ايه المسيحيين لازم يكونوا انجيل مقروء النهاردة احنا ما نقدرش ندي للناس اناجيل تقرا بس ربنا قال لنا مش لازم ياخدوا انجيل يقروه خليك انت انجيل ازاي يا رب لو عشت الكلام ده مش محتاجين يقروه هيشوفوا المسيح فيك هيشوفوا كل الوصايا المسيحية فيك هيشوفوا كل المثاليات اللي علمها لنا المسيح فيك عشان كده يقول أنتم رسالتنا مقروءة من جميع الناس لو الواحد فينا عايش الإنجيل صح كلمة ربنا ثابتة فيه مش هيحتاج يقول للناس اقروا هم الناس هتشوف المسيح فيه وعشان كده هي أساس المسيحية كلها الحياة المسيحية مش معلومات مش معرفة مش آيات إن ثبت فيكم ما سمعتموه من البدء فأنتم أيضا تثبتون في الابن وفي الآب وهذا هو الوعد الذي وعدنا هو به الحياة الأبدية من أهم النقط اللي الواحد لازم يتمسك بيها في حياته إنه ربنا مدينا وعد بالحياة الأبدية لو الوعد ده راح من قصاد أنينا كل الحياة المسيحية تضعف مثلا في المزمور يقول إيه إن نسيتك يا أورشليم تنسى يميني ويلتصق لساني بحنك إن لم أذكرك يعني إيه ومالنا بأورشليم دلوقتي أورشليم بالنسبة لنا هي السماء فكأن المسيحي بيقول لو نسيت السماء تروح مني إيدي يعني إيه يميني تنسى يعني راحت قوتي قوة المسيحي في تعلقه بالسماء في انه فاكر السماء في انه متوقع يسافر اي لحظة في ان الحياة الابدية بالنسبة له مش فكرة نظرية لا دي حقيقة واضحة مشغول بيها مستنيها بيشتغل لحسابها عايش بيها عشان كده هو قوي وهو مختلف هذا هو الوعد الذي وعدنا به لما تبقى عايش في الدنيا مهموم ومكروب ومشاكل ايه اللي بيصبرك إلا وعد ربنا أن هناك حياة أبدية تنتظرك إذا كنت مصدق الوعد ده هتلاقي الدنيا تهون المشاكل تهون تجارب تهون الاضطهاد يهون أي حاجة تهون ليه لأن هناك وعد والمسيح له المجد عمره ما خذلنا في وعد ما انت جربته كتير وعارف انه دائما صادق طب ايه اللي مخليك قلقان يبقى وعد الحياة الأبدية قائم فمعلمنا يوحنا لما كلمنا عن ضد المسيح وأضداد المسيح وموجة الارتداد والاضطهاد اللي جاية مع ضد المسيح قال ما تخافوش لأن هناك وعد هذا هو الوعد الذي وعدنا به الحياة الأبدية كتبت إليكم هذا عن الذين يضلونكم يبقى أحد أغراض كتابة الرسالة تحذير من الضلال فبيقول لهم أنا بكتب لكم الكلام ده عشان في ناس هتضللكم بعد ما تفضلوا تعبدوا المسيح يجي يقولوا لكم المسيح مش ربنا فأنا حذرتكم وأما أنتم يعيد تاني المعنى فالمسحة التي أخذتموها منه ثابتة فيكم عشان كده تلاحظوا احنا في الطقس القبطي طقسنا كله من الكتاب المقدس نسميها سر المسحة أو سر التثبيت تثبيت يعني ايه ساعات نسميها الختم لأن لما نحط نقطة زيت الميرون على رأس الطفل أو الشخص المعمد نقول باسم الآب والابن والروح القدس هو كده اتختم اتختم يعني بقى ثابت في ربنا بقى ملزوق لربنا بقى ملك ربنا دي خدناها من الآية اللي بتقول أما أنتم فالمسحة التي أخذتموها منه ثابتة فيكم ولا حاجة بكم إلى أن يعلمكم أحد يعني إيه هل معنى كده الواحد مش محتاج يسمع تعليم لا محتاج يسمع تعليم مظبوط لكن مش لسه الواحد هيجي يقول له المسيح ربنا ولا مش ربنا محتاجين وعظ وإرشاد وتعليم وعمق لكن هو هنا يقصد إيه ما تستنوش الناس اللي لسه في الشارع اللي بيقولوا المسيح مش ربنا هم اللي هيعلموكم هم اللي خدتوا المسح على أي أساس مش انتوا خدتوه على أساس إيمان بالمسيح ابن الله يبقى خدتوا المسح هي بقى تعلمكم بل كما تعلمكم هذه المسحة عينها عن كل شيء وهي حق وليست كذبا يعني ايه المسحة دي حقيقة الروح القدس ساكن فينا دي حقيقة ده ايماننا ده امتيازنا احنا يمكن مش شايفينه ومش شايفين فرق بين المسيحي وغير المسيحي من بره انما بولس يقول لنا هذا الكنز في اواني خزفية احنا من بره ما طلعلناش جناحة بعد ما خدنا المسح بس صدقوني احنا عندنا اكتر واغنى من اي جناحات لان روح الله يسكن فينا دي حاجة كبيرة قوي عطية كبيرة جدا كنز لكن هو مخفي ليه لانه محتاج اللي يصدق محتاج ايمان مش محتاج عيان مش محتاج تشوف بعينك يمكن يوم ما حل الروح القدس حل على شكل ألسنة نار منقسمة على كل واحد حصل زلزال وريح عشان الناس تتأكد ان في حاجة بجد بتحصل انما بعد كده بقى بطرس شخص عادي قدام الناس ويوحنا شخص عادي لكن المسحة جوه الروح القدس حقيقة فهو بيقول اوعى حد يقول لكم ايه قيمتها لا دي حقيقة وليست كذب فبيقول وهي حق وليست كذبا كما علمتكم تثبتون فيه بيعيد تاني اثبتوا في اللي استلمتوه الحياة المسيحية تحتاج الإيمان معمودية مسحة مقدسة سر الميرون اللي من غيره ما نوصلش السماء عشان كده لما تقروا في سفر الأعمال في أول الكنيسة خالص كانوا ممكن الشمامسة السبع يعمدوا إنما كان لسه ما يقدروش يدوا ولغاية النهاردة ما يقدروش يدوا المسح فلما آمن شعب بعض البلاد بعيد عن اليهودية في السامرة مثلا راحوا استدعوا بطرس ويوحنا عشان يحطوا ايديهم عشان ياخدوا الروح القدس اذا المسحة بالذات او عطية الروح القدس كانت في يد الكهنوت بس الاباء الرسل في الاول بعدين ادوها للاساقف وبعدين تحولت من وضع اليد الى كلمة المسحة رجعوا تاني نظام المسحة اللي كان ساري في العهد القديم ليه لان الرسل ال 12 او السبعين هيمسحوا العالم ده كله ازاي العالم كله عمال يؤمن بالمسيح ويتعمد فرجعت تاني حكاية المسحة ومن هنا من جيل إلى جيل من وقت زمن المسيح أصبح زيت الميرون بيطبخ من بقايا الميرون اللي قبله وامتداده من حنوط ربنا يسوع له المجد ومن يد الآباء الرسل يبقى المسحة دي من يد الآباء الرسل ومن الحنوط والأطياب اللي على جسد المسيح ممتدة إلى يومنا هذا عشان كده ده أغلى زيت في الكنيسة زيت الميرون مش من حق حد يمسكه غير رجال الكهنوت بس الكهنة والأسقف لأن المسحة دي أغلى حاجة عندنا وهي حق وليست كذبا بس عاوزة إيمان مين يصدق ما أصل حتى في العهد القديم لما صمويل جاب المسحة ومسح بيها داود هو داود اختلف ما اختلفش لما في نعمة دخلته وبقى مسيح الرب وبقى ملك إسرائيل ومن بره فضل راعي أغنام بسيط وفضل هربان لكن جواه مجد جواه كنز بان بقى في آخر حياته الكنز ده اللي خلاه ملك عظيم محبوب عند ربنا عشان كده في رؤيا يوحنا يقول جعلنا لإلهنا ملوكا وكهنة ايه اللي خلاه يقول جعلنا لإلهنا ملوكا وكهنة في تفسير يقول انه كان بيتكلم عن نفسه هو والاباء الرسل وطبعا هم ملوك وكهنة العهد الجديد وحتى لو أخذت على شعب الكنيسة ككل ده بسبب المسح يعني إذا كنا كلنا خدنا مسحة الميرون أصبحنا راس براس زي داود وزي صمويل وزي شاول وزي ليه لأن هم كمان خدوا المسح إنما اليهودي العادي زمان ما كانش ياخد المسح فمن هنا سمينا أو لقبنا ملوكا ليه لأن ملوك العهد القديم امتيازهم الوحيد هو المسح كهنة العهد القديم امتيازهم هو المسح فمن هنا كل الشعب ستات ورجاله ممكن ياخدوا المعنى ده بشكل عمومي بسبب مسحة الميرون أو الروح القدس فكلنا نعامل كملوك وكهنة من هذا المنظور أن الروح القدس فينا فواخدين امتياز زي امتياز الكهنة والملوك بتوع زمان طبعا هنا الملوك يبقى الواحد يملك أو يملك حياته لربنا أو يملك على أفكاره وحواسه أو جوه بيته يملك المسيح والكهنوت الخاص به يعني يقدم جسده ذبيحة بولس قال كده قدموا أجسادكم ذبيحة فكأنك كاهن بس كاهن يعني إيه على نفسك بس لما ترفع إيديك بتقدم جسدك ذبيحة وأنت كرب أسرة تعتبر كاهن للأسرة بتاخد ولادك يصلوا قدام ربنا لكن ده لم يلغي أبدا في فكر الكنيسة ولا في فكر الكتاب الكهنوت الخاص أو السلطان الخاص المعطى للرسل ومن يتبعه كما علمتكم المسحة تثبتون فيه والآن أيها الأولاد اثبتوا فيه شوفوا التكرار بتاع يوحنا عمال يقول تثبتون اثبتوا إن ثبت كلامي فيكم اثبتوا اثبتوا كلمة ملحة جدا أيها الأولاد اثبتوا فيه حتى إذا أظهر يكون لنا ثقة أظهر يعني إيه؟ يعني لما يجي المسيح في مجده لما يجي المسيح على السحاب مين اللي هيبقى فرحان ومطمن على أبديته احنا هنبقى في رعب إلا اللي لازق لربنا الثابت في المسيح هو ده اللي هيبقى عنده ثقة في لحظة لقاء ربنا يسوع له المجد مش هيبقى خايف ليه لأنه مرتبط بربنا في كل كيانه بيحب ربنا من كل قلبه من كل عقله من كل قدرته فإذا كان الواحد فينا ثابت في ربنا يكون لنا ثقة حين يظهر المسيح يعني لما يجي المسيح في مجده يكون لنا ثقة ولا نخجل منه في مجيئه شوف التعبير الحلو يعني يوحنا عمال مشغول بفكرة ربنا يسوع جاي يا ترى هنقدر نقابله هنتكسف منه لما نشوفه ولا هنبقى فرحانين بيه هيبقى عندنا لنا ثقة كده نجري عليه ياخدنا في حضنه ولا هنبقى مكسوفين وبعيد عنكم نقول زي بعض الناس يقولون للجبال اسقطي علينا وللآكام غطينا من وجه الناس الجالس على العرش ومن غضب الخروف ايه اللي يخليك واقف بثقة قدام ربنا مش مكسوف مش خجلان انك تبقى ثابت في ربنا طب ايه الثبات يعني نعيد ونزيد تاني الثبات هو الصلاة المستمرة هو الانجيل المستمر هو التوبة المستمرة هو التناول المستمر هو الحياة المقدسة هو وصية ربنا هي المحبة الدائمة لكل الناس وربنا كل ده اسمه الثبات في ربنا حتى إذا أظهر يكون لنا ثقة ولا نخجل منه في مجيئه إن علمتم أنه بار هو فاعلموا أن كل من يصنع البر مولود منه نفس المعنى ده قاله قبل كده لما قال لو قلنا ان احنا نعرفه وما وما حبناش الناس نبقى ما بنعرفوش وقال من قال انه قد عرفه ينبغي انه كما سلك ذاك هكذا يسلكه ايضا بنفس المعنى يقول ايه انتوا عارفين ان المسيح بار بار يعني ما فيهوش غلط ابدا يعني كل القداسه فيه اعرفوا بقى ان المولودين منه لازم هم كمان يبقوا أبرار فهي وصية برضه وصية ان احنا لازم نتشبه بالمسيح في بره ان علمتم انه بار هو فاعلموا ان كل من يصنع البر مولود منه برضه كلمة يصنع البر مش معناها ان البر ده مجرد امتياز يعني في ناس بتتكلم عن البر بشكل نظري شوية هو البر عطية ووصية يعني ايه هي جاية هنا بفعل يصنع البر يصنع البر يعني يعمل خير يعني يصلي كتير يعني يحب كل الناس يعني يسامح أخوه إذا البر له سلوك البر ده مش مجرد حالة داخلية وإحساس هو صحيح كده وكمان له سلوك مرتبط بيه كل من يصنع البر مولود منه صح ثلاثة انظروا أية محبة أعطانا الآب حتى ندعى أولاد الله انظروا أية محبة أعطانا الآب حتى ندعى أولاد الله معلمنا يوحنا بيتأمل في محبة ربنا فبيقول بصوا قد كده ربنا حبنا ادانا أغلى من أي حاجة كنا النهاردة بيتقال علينا أولاد الله دي حاجة كبيرة قوي تصور معايا انت راجل طيب وبتحب الناس كلها انما هل بتحب كل الناس زي ما بتحب ابنك لا اعلى درجة من الحب هو حبك لابنك لولادك شوفوا بقى ربنا حبنا ادانا خير وادانا خليقة وادانا صحة وادانا حكمة وادانا حاجات كويسة انما في حاجة اكبر من ده كله انه دعانا اولاده دي أعظم وأعلى من أي عطية تاني انظروا أية محبة أعطانا الآب حتى ندعى أولاد الله شوفوا احنا دايما نقول أبانا الذي بس صدقوني نادرا ما الواحد بيحس بعظمة الكلمة دي ده الواحد لو قال أبانا دي من كل قلبه خلاص مش محتاج يقول حاجة تاني لو قال أبانا دي بعقل صحيح وفهم صحيح لا يمكن يضطرب ولا يخاف ولا يقلق ولا يضعف ولا يغلط لأنه بيقول ربنا أنت أبويا خلاص هحتاج إيه تاني إذا كنت أنت أبويا طب خلاص كل الدنيا دي في خدمتي إيه اللي ممكن يغلبني إيه اللي ممكن يخوفني إيه اللي ممكن يضعفني ولو أنا وقعت وضعفت ما أنت أبويا برضه مش معقول هتسيبني ده كلمة أبانا دي فيها كل حاجة كل العظمة اللي احنا فيها والنعم والبركات والعطايا عشان كده معلمنا يوحنا عاوزنا نتأمل احنا صحيح بنقول أبانا الذي كده بسرعة إنما نحتاج إن احنا نفكر وإحنا بنقولها يعتقد إن بعض القديسين كانوا لما يجوا يقولوا أبانا يسكتوا شوية ويتأملوا ويسرحوا ويمكن يقعدوا ساعات عشان بس كلمة أبانا دي عشان كده تلاحظوا كنيستنا الحلوة تعمل لها مقدمة عشان ما نخبطهاش كده خبط تقول اجعلنا مستحقين أن نقول بشكر أبانا وفي القداس بقى واحنا فرحانين بالمسيح وسطينا قبل كده ما نتناول على طول أبونا يقول لكي بقلب طاهر ونفس مستنيرة ووجه غير مخزي وإيمان بلا رياء ومحبة كاملة نكسر بدلة أن نقول أن نصرخ إليك أيها الأب الذي في السماوات ونقول أبانا كل ده عشان نقول أبانا لأن احنا حسينا كبيرة قوي دي عاوزة الواحد يبقى نقي قوي عشان يقول لربنا أنت أبويا ده احنا نجيب لك الكلام يا رب لما نقول لك أنت أبونا طب ده مش منظر يعني لازم نقولها لك واحنا أحسن من كده فيبقى الواحد مجرد عشان يقول أبانا الذي محتاج يراجع على قلبه وعلى ذهنه وعلى جسده وعلى أفكاره وعلى حياته ويبقى كده نقي من مجاميعه عشان يقدر يقول أبان وانظروا أية محبة أعطانا الآب حتى ندعى أولاد الله أغلى حاجة عندنا نحن أولاد ربنا إن كان الله معنا فمن علينا يوحنا بقى بيقول إيه شوف إحنا في عز قد إيه إنما لسه في حاجة أكتر في أكتر من إن إحنا نبقى أولاد الله يقول من أجل هذا لا يعرفنا العالم لأنه لا يعرفه يعني إيه الناس بتبص علينا مش شايفة فرق مش شايفة النعمة لأن هي مش شايفة ربنا أساسا مش عارفينه فبدل مش عارفينه مش عارفيننا احنا كمان يعني الناس ممكن تستغرب ليه المسيحي طيب ليه المسيحي متسامح ليه المسيحي عينه مليانة ومش باصص للدنيا مفروض كده فيستغرب ويقول لا العالم لا يعرفنا لأنه لا يعرفه يعني يقولوا الناس دول غرب الناس دول مش من الدنيا أيوة ما هم مش عارفيننا لأن هم مش عارفينه وده الطبيعي أن يبقى الإنسان المسيحي غريب في الدنيا إنما شكله جذاب وشكله حلو من أجل هذا لا يعرفنا العالم لأنه لا يعرف برضه في إنجيل يوحنا ربنا يسوع له المجد يقول إيه يقول لا تتعجبوا إن كان العالم يبغضكم اعلموا أنه قد أبغضني قبلكم يعني إيه الغريب لما الناس يكرهونا إذا كانوا كرهوا المسيح له المجد وهو قدوس بلا عيب إحنا بس يا دوب شبهه إحنا أصلنا محسوبين أولاد الله زيه فطبيعي العالم يكره مستغربين ليه دي حاجة طبيعية من أجل هذا لا يعرفنا العالم لأنه لا يعرف أيها الأحباء الآن نحن أولاد الله من دلوقتي عندنا العطية دي من دلوقتي بنقول أبانا اللازم ولكن ولم يظهر بعد ماذا سنكون ولكن نعلم أنه إذا أظهر نكون مثله لأننا سنراه كما هو يعني بيقول لنا شوفوا احنا أولاد ربنا النهاردة الملائكة حوالينا بيحرسونا وربنا بيستر علينا وبيسمع صلواتنا وحضر لنا السماء وحاجة جميلة قوي وسامح لنا التجارب والضيقات عشان نوصل لكن ده في خبر تاني ده احنا لسه كمان في السماء هنشوف بقى مجد أولاد الله يعني احنا النهاردة أولاد ربنا بس المجد مكتوم جوانا مستخبي فينا الروح القدس جوانا بس النور مكتوم مش باين إنما في السماء بقى هيظهر علينا مجد أولاد الله فبيقول لم يظهر بعد ماذا سنكون ولكن نعلم أنه إذا أظهر لما يجي المسيح له المجد نكون مثله لأننا سنراه كما هو يبقى النهاردة عندنا نعمة البنوة نتمتع بيها من دلوقتي إنما مجد البنوة كاملا لا هناخده لما يجي المسيح على السحاب مجد أولاد الله جوانا بس إيه لسه مش على كامله لكن لما يجي المسيح في مجده هنبقى شبهه تمام سنراه كما هو فنصير مثله ده اللي اتعلمناه بقى من الكنيسة من الكتاب ان احنا هناخد جسد ممجد زي جسد المسيح اللي قام بيه من الموت شوفوا لما ربنا يسوع مثلا تجلى كان شكله جميل قوي لدرجة بطرس قال له يا ريت نفضل كده على طول نتفرج كان معاه موسى وإيليا برضه ظهر في مجد ليه؟ لأن دول تبعه فكل اللي تبعه هياخدوا من مجده إن كنا نتألم معه نتمجد أيضا معه شوف أبو يوحنا بيغرينا وبيقول لنا إن كنا النهارده اولاد ربنا ده لسه في كمان عطيه مستنيينها يوم ما نخلع هذا الجسد ونلبس الجسد الممجد سنكون مثله لاننا سنراه كما هو يمكن معلمنا بطرس في اخر رسالة في أول- في رسالته الثانيه اخر حياته ذكر موضوع التجلي وقال يا جماعه احنا لم نتبع خرافات مصنعه احنا شفنا المسيح في مجده فبنقول لكم امسكوا فيه عشان تتمجدوا معاه احنا شفناه في مجده ربنا فرجنا على عينة من مجد الأبدية مجد الملكوت فعندنا إيمان أننا سنكون مثله لأننا سنراه كما هو لأنه بعد كده يقول إيه كل من عنده هذا الرجاء به يطهر نفسه يعني إيه احنا عندنا رجاء ان احنا هنشوف المسيح ونقابله وعندنا رجاء ان لما نشوفه هنبقى شبهه وعندنا رجاء نورث السماء معاه اللي عنده الرجاء ده يعمل في نفسه ايه عمال يطهر في نفسه اول باول من اجل هذه الساعه عشان مستني اليوم ده عمال يوضب في روحه عمال يظبط في نفسه يبقى احنا ليه مش بنظبط في نفسنا لان ما عندناش هذا الرجاء لو الواحد نايم في الخط وبيقول انا كويس يبقى هو مش على باله لحظة لقاء المسيح انما لو اللحظة دي شغلاه وعنده ايمان حقيقي ان احنا سنراه كما هو يبقى عندنا رجاء لرؤية المسيح في مجده وعندنا وعد ان احنا نكون مثله حين نراه كما هو لازم هن- هنشوف حالنا بقى به- بهذا الرجاء نطهر انفسنا لو لقيت حاجة غلط تقول لا لا دي مش مكانها دي أنا ما ينفعش يبقى فيها حاجة غلط وشبهها الكتاب بحكاية العروسة اللي مستنية عريسها تلاقوا العروسة تفضل قدام المراية بالساعات العروسة بالذات ويفضلوا بقى يوضبوا فيها وي- ويجملوا فيها عشان بس لحظة لقاء العريس فاحنا كلنا كل نفس زي العروسة إذا كانت مشغولة بلقاء المسيح هتبقى بتجمل في روحها لآخر لحظة في عمرها بهذا الرجاء به يطهر نفسه طب يا رب هو الطهارة دي مش نعمة من عندك ولا دي شطارة مننا برضو كعادة الكتاب المقدس كل فعل من دول ينسبه مرة للإنسان عشان يبين دورنا كبشر وينسبه مرة إيه لربنا عشان يبين دور ربنا كنعمة لما يقول له مثلا طهرني طهرني يبقى ربنا اللي بيطهر وهنا لما يقول به يطهر نفسه يبقى الإنسان عليه دور فالطهارة أو النقاوة أو القداسة أو العفة كل ده نعمة من ربنا لما يلاقي واحد بيحاول من له يعطى ويزداد من ليس عن- له فالذي عنده يؤخذ منه حتى لو في شوية طهارة طبيعية وانت ما بتحاولش تمشي صح اللي عندك هيروح منك أيها الأحباء الآن نحن أولاد الله ولم يظهر بعد ماذا سنكون ولكن نعلم أنه إذا أظهر نكون مثله لأننا سنراه كما هو طيب ما أنت قلت لنا أن احنا لازم نبقى زيه من دلوقتي مش هو في الإصحاح اللي فات قال ينبغي أنه كما سلك ذاك هكذا نسلك نحن أيضا ده هيفضل دورنا طول حياتنا على الأرض إن إحنا عاوزين نقلد ربنا ونتشبه بيه ونقرب من صورته إنما بقى هو يكمل كل اللي ناقص فينا على باب السماء نبقى شبهه صحيح دي بنعمته بقى حسب عمل استطاعتي أن يخضع لنفسه كل شيء ده في اليوم الأخير لأن ساعات الواحد يقول طب ده أنا لو عشت ألف سنة مش خمسين ستين سنة مش هلحق اوضب في روحي مش هلحق اشيل اللخبطه اللي جوايا بص اعمل اللي تقدر عليه وسيب الحته الاخيره دي على ربنا ان كان في حاجات لسه ما لحقتش توضبها انت هو ربنا بقى هيكمل لان هو يقدر على كل حاجه بس انت ابتدي اشتغل ومد ايدك وحاول وطهر نفسك على قد ما تقدر اما الطهاره الكامله دي عطيه ربنا تاخدها في السماء الآن نحن أولاد الله ولم يظهر بعد ماذا سنكون ولكن نعلم أنه إذا أظهر نكون مثله لأننا سنراه كما هو وكل من عنده هذا الرجاء به يطهر نفسه كما هو طاهر يعني احنا طاهرين ولا مش طاهرين يقول لا ما انتوا طاهرين جزئيا بسبب كلام ربنا بسبب المعمودية بسبب التوبة انما ده مش معناه انك كده خلاص عشرة على عشرة لا لازم برضو تكمل فشوفوا الآية دي تقول ايه يطهر نفسه كما هو طاهر طب كنا متصورين يقول يطهر نفسه لأنه نجس لا يطهر نفسه كما هو طاهر انت طهرت في المعمودية انما طهر نفسك بالتوبة تطهرت بالميرون انما طهر نفسك بالجهاد الروحي تطهرت انك امنت بربنا يسوع بس اثبت في المسيح بقى فعملية الطهارة عملية مستمرة تبدأ بالإيمان والمعمودية والميرون لما تاخد العمر كله كل من عنده هذا الرجاء به يطهر نفسه كما هو طاهر كل من يفعل الخطية يفعل التعدي أيضا احنا قلنا ان دايما يوحنا الحبيب له منهج انه يحط الحاجة وعكسها عشان تبان فبعد ما يكلمنا عن الطهارة والقداسة يقول لنا الوش التاني بقى بصوا بقى اللي عايش في الخطية عايش في التعدي التعدي يعني ايه يعني بيكسر وصية الخطية معناها كسر قانون حطه ربنا كسر نظام حطه ربنا كسر رغبة أو مشيئة إلهية هو ده اسمه التعدي يعني تعدى على ربنا ربنا حاطط نظام الناس تحب بعض هو بيكره يبقى كسر المشيئة الإلهية كل من يفعل الخطية يفعل التعدي أيضا والخطية هي التعدي وتعلمون أن ذاك أظهر ربنا يسوع له المجد لكي يرفع خطايانا آية مهمة يعني حتى لو غلطتوا ما تنسوش المسيح أظهر يعني جه الدنيا دي أظهر هنا تعود على مجيئه الأول غير أظهر اللي فاتت كانت تعود على مجيئه الثاني اللي منكم واخد باله يعني الآية بتاعت نعلم أنه إذا أظهر نكون مثله لأننا سنراه كما هو ده على المجيء الثاني إنما المرة دي ذاك أظهر لكي يرفع خطايانا دي على مجيئه الأولاني طب ليه بيستخدم كلمة أظهر كان يقول ولد لا أظهرت لها ليها معنى كمان مهم إن معناها إن ربنا يسوع كان موجود قبل ما يدخل الدنيا بتاعتي فعشان كده ساعات تستخدم كلمة أظهرة أو الظهور يعني في القداس نقول إيه الموت الذي دخل إلى العالم هدمته بالظهور المحيي الذي لابنك الوحيد عشان نفتكر أن ربنا يسوع لما دخل عالمنا كان موجود قبل كده لكن بدون جسد بغير جسد بشري إنما تجسد لكنه هو مولود من الآب قبل كل الدهور نعلم أن ذاك أظهر لكي يرفع خطايانا يبقى أبسط إجابة لسؤال ليه المسيح جه لكي يرفع خطايانا أبسط إجابة لأن ساعات الواحد يحتار يجاوب على السؤال ده إزاي لما يسألون غير المؤمنين ليه بتقولوا ربنا لازم يتجسد ليه بتقولوا المسيح لازم يجي وما يبقاش مجرد نبي أقول لهم لأن المسيح لازم يجي عشان يرفع خطايانا مين هيشيل ده كله وليس فيه خطية هنا مهم قوي يذكر أن الذي يرفع الخطايا ليس فيه خطية لأن هو لو خاطي زينا كيف يقوم بالفداء لما نكون كلنا متهمين ازاي واحد يحامي فينا عن الباقيين ما احنا كلنا متهمين لما نكون كلنا غلطانين مين يدافع عننا وهو نفسه غلطان انما لابد ان يكون الفادي بلا خطيه ولم يوجد في البشر ولن يوجد إنسان بلا خطية إلا ربنا يسوع له المجد الذي ليس فيه خطية ده إعلان واضح وصريح في الكتاب ربنا يسوع قال لليهود من منكم يبكتني على خطية في حتة تاني يقول رئيس هذا العالم آتي وليس له في شيء دي ما يقولهاش حد تاني غير المسيح أبدا إنما كل البشر بما فيهم الأنبياء غير معصومين من الخطأ لكن الذي يرفع خطايانا ليس فيه خطية كل من يثبت فيه لا يخطئ اللي يثبت فيه لا يخطئ كل من يخطئ لم يبصره ولا عرفه برضو الآية دي تعبت نفسه يعني ايه اللي يثبت في ربنا لا يخطئ هي معناها ببساطة يعني ما يعرفش يغلط ليه لما بتثبت في ربنا ما بتعرفش تغلط لأنك بتبقى شبه ربنا ما تعرفش تغضب ما تعرفش تكره لأن طبعك بقى طبع المسيح قلبك بقى شبه قلب المسيح فكرك بقى زي فكر المسيح طب هتغلط ازاي لو انت ثابت في ربنا هيبقى صعب عليك تغلط هتبقى الخطية غريبة عن طبعك يعني احنا يمكن دلوقتي نقول ايه الفضيلة غريبة عن طبعنا يعني الغضب اقرب لنا من الوداعة انما لو ثبت في المسيح تلاقي الوداعة اقرب لك والغضب غريب عنك ما تستحملوش ما تطيقوش ما تعرفوش ليه لانك ثابت في المسيح يبقى كل من يثبت فيه لا يخطئ معناها انه طبيعة الحال لما تقرب من ربنا قوي مش هتعرف تغلط عشان كده دايما نقول ايه لما تكون بتحارب خطية ايا كان نوعها اهم ما في الامر انك تثبت في المسيح لو عرفت تثبت في ربنا هتلاقي الخطية لوحدها اتبخرت وراحت ساعات برضه مثلا واحد يعترف بخطيه نقول له طب بس صلي كتير واقرا الانجيل وتناول كتير يقول له انتوا ما عندكوش غير الكلمتين دول طب قول لي حل للخطيه ما هي هو ده الحل انت لما تثبت في ربنا هتلاقي الخطيه راحت بخرت لانها بقت غريبه عن طبعك مش هتعرف تغلط مش هتستحمل الغلط كل من يثبت فيه لا يخطئ كل من يخطئ لم يبصره ولا عرفه يعني ايه هنا كل من يخطئ بإرادة بتجاسر ب... بقصد يعني اللي بيغلط عن ضعفه دايما يصرخ يا رب ارحمني وساعدني ابقى شبهك انما اللي ما زال يخطئ مد ظهره لربنا يعني يبقى ما عرفش ربنا لسه يبقى ما دقوش اللي بيكره وراضي على نفسه انه بيكره يبقى لم يبصر الله ولا عرف اللي بيسرق ومستحل السرقه يبقى لم يبصر ولا عرف اللي بيدين الناس ومش راضي يعترف انها خطية ويتوب عنها يبقى لم يبصره ولا عرف فهنا كل من يخطئ لم يبصره ولا عرفه مش بس تعود علينا كلنا انما تعود على من يخطئ ب... ب... بجسارة وبجرأة وبقصد ايها الاولاد لا يضلكم احد تاني بينبهنا لمشكلة الضلال والتضليل من يفعل البر هو بار تلاحظوا ان يوحنا بيعيد بيعيد المعاني بس التكرار مفيد لان احنا قلنا في الزمن ده خرجوا ناس يقولوا ممكن الواحد يعرف ربنا ويعمل الغلط دي نقرة ودي نقرة فبقت بدعة يعني ايه تعرف ربنا وتمشي في الغلط يا يمين يا شمال ما ينفعش ففي الجيل ده كانوا طلعوا ناس نيقولاويين و فلاسفة كده يتفلسفوا ويقولوا ما الناس تعرف ربنا بعقلها وتعيش بجسدها بالطول والعرض فبيقول لا يضلكم أحد من يفعل البر هو بار البار ده مش بار بالكلام ولا بكتر المعلومات ده من يفعل البر كما أن ذاك بار لأنه هيبقى شبه المسيح البار من يفعل الخطية هو من إبليس لأن إبليس من البدء يخطئ برضو الكلمة دي تخوف يعني في اللحظة اللي انت بتغلط بتبقى تبع الشيطان وفي اللحظة اللي انت بتعمل فيها في الخير والصح والصلاة بتبقى تبع ربنا يعني انت اللي بتحدد تبع مين طب ما تخليك تبع ربنا على طول ايه اللي يخليك تبع الشيطان في لحظة وانت عارف ان هو مش بيحبك بالعكس عاوز يأذيك من يفعل الخطية هو من إبليس لأن إبليس من البدء يخطئ لأجل هذا أظهر ابن الله لكي ينقض أعمال إبليس يبقى قال لنا مرة أن المسيح جه لكي يرفع خطايانا المرة دي قال حاجة تاني المسيح أظهر يعني الآب أرسل الابن الوحيد العالم لكي ينقض أعمال إبليس يبقى في عداوة مزمنة بين ربنا يسوع وبين الشيطان وانت النهاردة بتختار تمشي مع أنهي فريق مع أنهي جيش مع ربنا يسوع في الفضيلة والبر ولا مع الشيطان في الخطية والرذيلة انت اللي بتحدد انت عارف ان ربنا جه الدنيا دي عشان ينقض اعمال ابليس فربنا يسوع كسر دماغ الشيطان بالصليب وكسر مملكته إنما أنت الضر عليك يا ترى أنت هتمشي وراه ولا هتفضل مع إبليس كل من هو مولود من الله دي خدناها في المعمودية بين أولاد الله لما تعمدنا لا يفعل خطية لأن زرعه يثبت فيه نفس المعنى اللي قاله قبل كده بيقوله تاني بيقول اللي اتولد من ربنا ما يعرفش يغلط ليه لأن زرعه يعني أصله طبيعته الجديدة ثابتة في ربنا هيغلط ازاي برضو اختلفوا عليها زمان لأنه أحد المبتدعين زمان قال معنى كده أي حد يغلط بعد المعمودية يبقى ملوش خلاص فالقديسين قالوا له لا الآية ما بتقولش كده لأن يوحنا قبلها بإصحاح كان بيقول إيه إن, إن قلنا أننا لم نخطئ نجعله كاذبا يبقى ما حدش يقول ما بغلطش ولا حاجة يكون بيضحك على نفسه وإن اعترفنا بخطايانا هو أمين وعادل حتى يغفر لنا خطايانا فهو مش بيقول الواحد مش هيغلط أبدا إنما بيتكلم عن الطبع الجديد الطبيعة الجديدة لأولاد ربنا اللي اتعمدوا طبعهم الجديد ما يعرفش الغلط يعني ولاد ربنا ما يعرفوش الكذب إنما لو غلط في مرة هتبقى حاجة مش في طبعه تبقى حاجة غريبة عليه بسرعة يتوب عنها وينطرها كده ويرجع للخط بتاعه هذه معناها ببساطة نقولها تاني كل من هو مولود من الله لا يفعل خطية لأن زرعه يثبت فيه زرعه يعني إيه يعني الأصل اللي حط ربنا فيه البذرة اللي اتزرعت فيه الروح القدس اللي ثابت فيه ده ما بيطيقش الخطية ما استحملش الخطية فالمسيحي مش وش خطية خلاص مش طبعه بقت غريبة عنه زي ما المسيح له المجد ما بيغلطش أبدا انت بقيت شبهه الغلط غريب عنك دي طبيعتك كده حتى لو انت مش مصدق بس هتلاقي انها ترتاح قوي لما بتغلطش وتبقى مش مرتاح ابدا وانت بتغلط لان زرعه ثابت فيه ولا يستطيع ان يخطئ هنا بيتكلم عن الطبيعة برضه يعني الطبيعة المقدسة اللي انت خدتها لا تحتمل الخطأ ما تعرفش تغلط ولا يستطيع ان يخطئ لانه مولود من الله انما احنا جوانا معركة بين المولود من الله الإنسان الداخلي اللي اتولد في المعمودية ده وبين الإنسان العتيق اللي تبع آدم بتاع زمان اللي الشيطان له فيه كتير ففي خناقة جوانا الطبيعة اللي خدناها من ربنا دي ما بتعرفش تغلط أبدا عشان كده عامله لنا خناقة جوانا الروح يشتهي ضد الجسد والجسد ضد الروح وهذان يقاوم أحدهما الآخر حتى تفعلوا ما لا تستطيع ما لا تريدوا كل من هو مولود من الله لا يفعل خطية لأن زرعه يثبت فيه ولا يستطيع أن يخطئ لأنه مولود من الله بهذا أولاد الله ظاهرون وأولاد إبليس آية من الآيات اللي تبكتنا ليه يوحنا الحبيب بيقول طبيعي أولاد ربنا باينين ليه ما بيطئوش الغلط ما بيعرفوش يغلطوا طب دي حاجة تبكتنا لا احنا بنعرف نغلط احنا للأسف دلوقتي بنطيق الغلط وبناخد عليه كمان احنا يمكن ما بنطيقش الصح طب ده في حاجة غلط بقى الغلط مش في الكتاب الغلط ان احنا شابهنا اهل العالم انما الحقيقة اللي ربنا عاوزها وحطها لنا كده حقيقة قدام عينينا اولاد الله ظاهرون لازم تكون منين ما تروح معروف انك ما بتكذبش معروف انك ما بتغلطش معروف انك ما بتغشش وما ينفعش تعمل حاجات حتى لو قطعوك لأن طبيعتك بتقول غير كده أصلك بيقول كده زرعه ثابت فيه أولاد الله ظاهرون يحكوا مرة عن بنت جت من الصعيد بنت ناس كويسة كده وخادمة ودخلت كلية من كليات القاهرة روحت في أول يوم منهارة يا عيني عمالة تعيط قالوا لها إيه يا بنتي الحكاية بس حد ضايقك عملوا لك إيه يعني قالت لهم تصوروا شفت شباب مسيحي بيكذب هي عيني مش متعود على الحاجات انما احنا في القاهرة واخدين على الكلام لكن هي عايشة في جو نقي طول عمرها متربية في الكنيسة ما كانتش متصورة ان في شاب بيعرف يكذب مسيحي هو ده الصح هو ده الطبيعي هو ده تعليم الكتاب اولاد الله ظاهرون واولاد ابليس لازم يكون في فرق لو ما فيش فرق يبقى احنا اللي اتنازلنا واحنا اللي شبهنا اهل الدنيا عشان كده بولس يقول لا تشاكلوا هذا الظهر ما تاخدوش شكلهم بل تغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم بهذا أولاد الله ظاهرون وأولاد إبليس كل من لا يفعل البر ليس من الله اللي ما يعملش الصح ما يبقاش من ربنا مش تبع ربنا وكذا من لا يحب أخاه طبيعي اللي مش بيحب أخوه برضه ليس من الله لأن هذا هو الخبر الذي سمعتموه من البدء أن يحب بعضنا بعض يرجعنا تاني إلى أهم وصية هو ده الخبر المهم اللي علمه لنا المسيح اللي تبعي يحبوا بعض وما يعرفوش يكرهوا أبدا ليس كما كان قايين من الشرير الشرير يعني الشيطان وذبح أخاه جاب لنا مثل من العهد القديم كلنا حافظينه وعارفينه اخوات اتنين اخين مالهمش غير بعض لسه يعني اول قطفه في البشريه ولسه الحكايه يعني قريبه خالص وكلمه ربنا قريبه انما شوفوا بقى الشيطان لما يدخل يملا قلب واحد فيهم مش مش تبقى حب تبقى عداوه وكراهيه توصل للقتل طب ده من ربنا لا طبعا ده من الشرير من الشيطان قايين سلم نفسه للشيطان فكره اخوه موته ليس كما كان قايين من الشرير وذبح أخاه ولماذا ذبحوا لأن أعماله كانت شريرة وأعمال أخيه بر يعني بصراحة ما فيش أي سبب منطقي للقتل يعني هابيل كان ضرب أخوه مثلا لا هل هابيل كان أذى قايين أو اضطهده لا ده مجرد أن هابيل ماشي كويس وقايين ماشي وحش فعلى طول الشيطان كره قايين في أخوه ده اللي بيحصل في الدنيا ان الشيطان بيهيج اولاد ابليس على اولاد الله دي طبيعه المعركه كده مش لان اولاد ربنا وحشين لا ده عشان هم كويسين فبيقول لماذا ذبحه لان اعمال الاول كانت شريره واعمال اخيه بر لا تتعجبوا يا اخوتي ان كان العالم يبغضكم نتيجه طبيعيه لو انتوا ولاد ربنا صحيح ما تستغربش لو قريت تاريخ الكنيسة تلاقي تقريبا ما فيش زمن ما فيهوش اضطهاد بدرجة ما ليه؟ معلمنا بولس قال قاعدة مهمة قوي قال جميع الذين يريدون أن يعيشوا بالتقوى في المسيح يسوع يضطهدون كل اللي هيعيشوا في المسيح لازم يعدي عليهم الطاعات لازم دي بركة دي نعمة دي هدية من ربنا ده امتياز لأولاد ربنا ان هم يشيلوا الصليب معاه فهنا معلمنا يوحنا بيقول اوعوا تستغربوا لا تتعجبوا ان كان العالم يبغضكم وعلى العكس ويل لكم اذا قال فيكم جميع الناس حسنا لو لقيت كل الناس بتقول عليك شاطر حاسب لا يكون بترضيهم في مبادئهم عشان كده بيشكروا فيك لا تكون ابتديت تمشي غلط على هواهم عشان كده الناس كلها بتهنيك وفرحانة بيك ما تستخضش ما تستغربش لما يتضايقوا منك لأن الصح ما بيريحش الناس اللي عاوزة الغلط ولاد الدنيا ما يحبوش الصح فلو انت هتمشي صح لازم تتعب لا تتعجبوا يا إخوتي إن كان العالم يبغضكم نختم بالنهاية دي وناخد آية واحدة للحفظ نقول إيه كل من هو مولود من الله لا يفعل خطية نقولها مع بعض كل من هو مولود من الله لا يفعل خطية كمان مرة كل من هو مولود من الله لا يفعل خطية لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد القداسات في مواعيدها والتبرعات عشان احتياجات الشتاء لإخوة الرب في العشوائيات والقرى خدام اجتماعهم في المسرح في شريط هدية لقداسة البابا لكل الناس على الباب لو كان كابل واحد ومراته أو واحد وأخوه مش لازم ياخد نسختين ياخد نسخة واحدة كفاية اليوم آخر ميعاد لاسترداد اشتراكات مؤتمرات درس الكتاب وبعد كده تحول لخدمة العشوائيات في مؤتمرات بره للي عاوز يعمل بطاقة انتخابية نساعدهم في كده اتفضلوا نصلي اللهم اجعلنا مستحقين نقول بالشكر أبانا الذي في السماوات لتقدس اسمك ليأتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء خبزنا كفافنا أعطينا اليوم كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة بل مسيح يسوع ربنا لأن لك الملك الآن محبة الله الآب نعمة ابن الوحيد ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح شركة موهبة وعطية الروح القدس تكون مع جميعكم امضوا بسلام سلام الرب يكون معكم